الحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ونعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى باسمك نحيا اليوم آه، اسم مفطور في فطرة كل بني آدم هذا الاسم يعيش به المسلمين بيتولدوا بيه ويعيشوا بيه به يصح إسلامهم وبهم يعيشوا به به كل مفطور وكل مخلوق فطر عليه يوم خلق كل مولود يولد عليه اسم الله اليوم اسم الله الأحد الواحد الأحد نعيش مع هذا الاسم والحقيقة يا جماعة ببساطة شديدة جدا لما نقول اسم الله الأحد يعني التعريف وعلشان يكون التعريف دقيق هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه أحد لا ثاني له لا شريك له لا مثل له لا نظير له ليس كمثله شيء هذا هو اسم الله الأحد يعني لا شريك له ولا مثيل له خلي بالك الفرق بسيط قوي بين الواحد والأحد الواحد لا شريك له الأحد لا مثيل له فهما الاثنين يجمعوا و و ويعطوك ويصل بك إلى هذه الحقيقة العظيمة أن لا إله إلا الله شعار الحلقة النهاردة لا إله إلا الله الحلقة دي أنا عجيبة قوي وصعبة قوي ليه؟ لأنها بتكلم نوعين من الناس ناقدين تماما إزاي؟ انت بتتكلم على اسم الله الواحد الاحد فانت بتكلم مين بتكلم غير المؤمن بالتوحيد اللي بيشك ان الكون يضار باله واحد سبحانه وتعالى فانا لازم اكلم دول ما ينفعش اكون بتكلم على اسم الله الاحد وما اكلمش دول في نفس الوقت الحلقه دي بتكلم المؤمنين اللي بيقولوا لا اله الا الله وماليه حياتهم ومش عاجبها كيف تتحول لا اله الا الله كيف تتحول قل هو الله احد اللي هي صوره الايه اسمها صوره ايه صوره ايه الاخلاص اسمها هي هي اسمها كده هي اسمها صوره الاخلاص صوره الحلقه ان احنا بنكلم ناقدين عايز تكلم واحد تبدا معاه من البدايه خالص المؤمن مخلصها بتقول له لا هو احد وعايز في نفس الوقت تتكلم المؤمن تقول له مش كفاية ان انت بتقول انا موقن ومعتقد انه احد مش كفاية انك بتقول في كل صلاة ان لا اله الا الله ده انت لازم تعيشها وتبقى كل ذرات جسمك وكيانك وحياتك مخلصة خالصة للأحد سبحانه لأنه أحد فلا بد أن تكون خالص له وحده لأن قل هو الله أحد صورة الإخلاص صعوبة الحلقة في كده و- ونسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق ولذلك أنا هبتدي الحلقة إزاي؟ هبتدي الحلقة بكلم هؤلاء الذين بالعقل هكلمهم بالعقل ثم بآيات القرآن اللي بتخاطب العقل بالعقل بأدلة بالعقل ثم بآيات القرآن اللي بتخاطب العقل أقول لهم كيف لا يكون أحد كيف لا يكون لا إله إلا الله وطول ما أنا بقول كده عمال أقول للمؤمنين اللي متأكدين وعارفين كلامي ده ستين ألف مرة طول ما أنا بقول الكلام ده بكلم هؤلاء أنتوا قولوا لا إله إلا الله لا إله احشي بها قلبك املأ بها قلبك املأ بها عينك املأ بها جوارحك لا إله إلا الله طول ما أنا بكلم هؤلاء أنت عمال تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله تجدد بها نفسك وحياتك هي دي الحلقة وصل الموضوع عايزين نوصل في ايه في نهايه الحلقه عشان نبقى طالعين ماسكين حاجه في ايدينا عايزين نمسك عايزين نوصل لحاجتين الحاجه الاولانيه غير المؤمن ما عندكش حجه وربنا يعيني واقول كده وهي سهله وبسيطه ل- ل- لمن له عقل والمؤمن انا خالص لله حياتي كلها لو طلعنا بكلمه غلطه ياه انا خالص ليك يا رب نقي صافي عشانك وحدك وهرتب حياتي لك ولمرضاتك وكلامي وسكناتي وحركاتي وافكاري وشغلي ومراتي وعيالي وفلوسي لك لك هستمتع نعم لكن اصلها لك حاجه كبيره قوي يعني تعالوا ندخل علشان ما نضيعش الوقت و- ونعيش مع اسم الله الواحد الاحد الاحد ورد في القران مره واحده قل هو الله احد لكنها تعدل ثلث القران وعليه مئات الشواهد في كل القرآن صح ولا لا ده كفاية أن, أن التوحيد قائم من كلمة الواحد الأحد يعني ديننا دين التوحيد من اسم الله الواحد الأحد و- ودخولنا لهذا الدين بلا إله إلا الله من ثمار الواحد الأحد ودخولنا الجنة بلا إله إلا الله فاحنا بنتكلم النهاردة عن هذا الاسم العظيم أما اسم الواحد فجاء في القرآن ست مرات جاء في القرآن آسف 15 مرة ست مرات منهم مع اسم الله القهار قل الله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار تعالوا نبدأ ونكلم هؤلاء بالعقل دلائل أنه الأحد فكر كده أنا مش هينفع أمسك حتت صغيرة لازم أمسك حاجات كبيرة وتحتيها أمثلة لكن نمسك حاجة حاجة عند- عندنا ست حاجات النهاردة بندلل بيها تعالوا نتكلم بالعقل وانا مبسوط جدا ان الحلقات دي بتترجم لما بتتعاد في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر 6 ونص صباحا توقيت مكة بتبقى مترجمة فمن شاء ان هو ياخدها وموجودة على عمرو خالد دوت نت على الموقع من شاء ان هو ياخدها ويروح بيها للغرب وي- و- ويسمع بيها هؤلاء وياخد الحلقة دي لعلها تكون فائدة طيب اول دليل نكلم بيه هؤلاء بالعقل نقول لهم مين ايه دليل ان هو الواحد وانت كمان على فكره في مسلمين شباب وبنات مؤمنين ومصدقين بس لو اي حد قال لهم كلمه يتلخبطوا فاحنا بنكلم هؤلاء كلام بنكلمكم يا شباب يا 18 سنه يا 20 يا شباب يا اللي بتقولوا طبعا انا مسلم بس انا ساعات لما بيتقال لي حاجه بتلخبط بنكلم هؤلاء اول دليل ايه هو اول دليل ان طريقه الخلق في الكون كله واحده يعني ايه طريقه الخلق كلها قايمه على ذكر يلقح انثى فيحدث نفس الطريقه في الانسان في الحيوان في النبات هي طريقه واحده مفيش طرق هي طريقه واحده شوفوا ال- نقطه من الرجل في رحم المرأة يأتي الجنين نقطة من الحيوان من كل الحيوان في رحم الأنثى يأتي الحيوان نقطة من السماء في رحم الأرض يأتي النبات هي طريقة واحدة انظر للآية سورة الطارق بتلفت نظرك للمعنى دون فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يبقى جه منين؟ ماء دافق يخرج بص الايه اللي بعديها الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع نقطه من السماء في رحم الارض يطلع النبات وبعدين يقول لك شيء عجيب جدا يقول لك كل ان الانسان وكل الحيوانات الاخرى في الأسابيع الأولى شكل الجنين يكاد يكون واحد طريقة تكوين الجنين وبعدين يقول لك حاجة تانية أعجب يقول لك انظر تجد ان الكائنات كلها قايمة على أجهزة واحدة في حاجة اسمه جهاز التنفس م- م- مفيش كائن ما عندوش جهاز بشكل أو بآخر للتنفس مفيش كائن ما عندوش جلد مفيش كائن ما عندوش عين كأن الفكرة أن الموجد واحد أن الخالق واحد خلي بالك لو فيه اتنين كل واحد عايز يغير الطريقة ولأن لابد أن يكون الخالق مبدع فالتاني عايز يبدع هو كمان فيعمل إيه؟ فيطلع طريقة تانية غير الأولاني يثبت بيها أنا أنا بقول وأنت بتقول لا إله إلا الله معايا طيب دي الأولانية طب تعالى نمسك التانية يبقى دي أول نقطة طريقة الخلق واحدة طيب النقطة التانية إيه؟ له قوانين ثابتة في كونه اديك امثله اول قانون اديهولك مثلا سنه التدرج قانون التدرج يعني ايه قانون التدرج كل حاجه في الكون تتولد صغيره تكبر تكبر تكبر تكبر توصل لقمه قوتها تصغر تصغر تصغر تموت الشمس تتولد صغيره كل يوم تكبر تكبر تكبر توصل لرحم السماء تكون في اوجها تضعف تضعف تضعف تغرب تختفي القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم يعني ايه العجون القديم النخلة العجوزة بص على القمر اول ما بيطلع وبص على القمر قبل ما يختفي وافتكر كلمة العجون القديم عجز شكله عجوز ويبقى العجون القديم يبقى النخلة كمان بتعجز الإنسان الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة ايه الموضوع لو اتنين التاني يقلب يقول لك طب انا هبدا بيه عجوز وبعدين يصغر مفيش حاجه كده هو واحد لا اله الا الله هي طريقه واحده القوانين ثابته التدرج في الكون التدرج في الكون دليل لا اله الا الله وبعدين خلي بالك ومفيش حاجه بتبتدي فجاه ولا بتختفي سبقة فجاه الصبح ما بيطلعش فجاه والصبح اذا تنفس نفس كده ياخد نفس لغايه ها والليل اذا عسعس يدخل حتة حتة الشمس تطلع حتة حتة الحامل تاخد تسعة أشهر خلط السماوات والأرض في ستة أيام إيه الموضوع هو قانون ثابت لا إله إلا الله الواحد الأحد مش كده طيب يبقى ايه قوانينه ثابته ها قلنا واحده منها التدرج خلي بالكم يا جماعه عشان القوانين ثابته انتوا ساعات كتير بتقروا قصه سيدنا ابراهيم مع النمرود ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت هيرد عليه بايه هيرد عليه طب ربنا له قوانين غيرها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق لو أنت إله ما تغير لو في اتنين ما هي- يعني هي سيدنا إبراهيم مرتكز على الفكرة دي كلمة سيدنا إبراهيم أنتوا بتقروها وبتعديها ف- كأنها مثل لكن هي وراها قانون كبير إيه القانون؟ أن هناك قوانين ثابتة تدل على أنه واحد كل القوانين في الكون كله ماشية بنفس الطريقة لو أنت إله غيرها اعمل غيرها لو في اتنين طب ما تخليه غيرها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر مش بهت عشان المثل بس لأنه لو رد على المثل ده سيدنا إبراهيم هيديله كم مثل؟ مية رد بهت ليه؟ لأن ملهاش رد الله لا إله إلا الله طب أديك حاجة تانية كل ده احنا ايه؟ يبقى الأولانية طريقة الخلق واحدة التانية القوانين واحدة أديك أديك مثل تاني على القوانين حركة الكون ايه حركة الكون؟ كله في عكس اتجاه عر- عقارب الساعة يعني ايه الالكترون في النواة بيدور ازاي ذرة ذرة عكس اتجاه عقارب الساعة طب والمجرة عكس اتجاه عقار- عقارب الساعة طب والارض بتدور ازاي عكس طب والشمس طب والقمر طب والطواف هو قانون واحد هي طريقة واحدة لا اله الا الله هي طريقة ما بتتغيرش حركة الكون لا في نقطة تانية في حركة الكون كله بيدور في مسار بيضاوي انتوا بتاخدوا بالكم لما تتفرجوا على الافلام ما بيدورش في دايرة لا عاملة زي البيضة بي- بيدور كل الكائنات بتدور في مسار بيضاوي مش دائري بيضاوي م- كل الكواكب بتدور كده والشمس بتدور كده والقمر بي... والني- وال- والالكترون في الذرة بيدور كده يعني من الذرة للمجرة نفس الطريقة يبقى واحد ولا مش واحد يبقى احد ولا مش احد يبقى لا اله الا الله ولا مش لا اله الا الله بال- احنا خلي بالكم نادرا دلوقتي ما بنستخدم ايات احنا بنتكلم بايه بنتكلم عقلي وعقلك طيب حاجه تانية كله بيدور في مسار مائل بتاخدوا بالكم الكره الارضيه لما كنا بندرس عليها في المدرسه وتتحط في الخشبه دي فاكرين لما كنا بناخدها تلاقيها ايه عموديه ولا مايله مايله كله مائل كل الكون حواليك بيدور في مسار مائل يبقى واحد ولا مش واحد يبقى خلي بالكم احنا قلنا لغايه ايه لغايه دلوقتي قلنا ان طريقه الخلق واحده وقلنا ان في قوانين ثابته خلي بالكم لو قلنا قوانين ثابته بقى احنا ممكن نشتغل من النهارده لامتى لغايه ما يخلص رمضان نقول القوانين ده انا ده انا بضرب امثله يا فندم وانتوا بقى يا شباب تطلعوا من النت وتخشوا وتكلموا وتعملوا يعني محاورات لكن احنا بندي امثله اديك مثل من امثله القوانين الثابته حاجه اجتماعيه فكره الامومه كل الكائنات السمك في البحار الحوت الحوت وهو بيولد لازم امه وهي بتولده لازم يجي اتنين تانيين من الحيتان عشان يساعدوها في الولادة عشان ما يهاجمهمش أي أسماك أخرى فكرة الأمومة موجودة عند الإنسان فكرة الأمومة عند البنات النبتة لو بتموت النبات لو بيموت لأن مفيش مية والعطش شديد يبدأ يغذي بالمية اللي باقية عنده النباتات الصغيرة علشان يهب لها الحياة ف- ف- فكرة أن الكون قائم على فكرة الأمومة الرعاية شايف ال... شايف المفهوم اللي احنا عايزين نوصله اذا هناك و- ودون اللي قاله سيدنا ابراهيم للنمرود لما قال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب النقطه الثالثه احنا كل ده شغالين ما زلنا في الاثباتات النقطه الثالثه في الاثباتات عجيبه قوي وبسيطه قوي ان الارض كلها مسخره لمخلوق واحد اسمه الانسان لو هم اتنين طب انت سخرت للانسان طب انا هسخر للجن انت سخرت الانسان انا هسخر للاسود لا هو هو طريقه تركيبه الكون كلها مصممه ان انت القائد وانت مصمم ان انت القائد من اول ان حررت ايديك انها تكون زي الحيوانات على اربعه على اربعه حررت الايدين لان دول اللي هيبدعوا وهيشكلوا وهيشتغلوا لازم يبقوا حرين يعني طريقه خلقتك تدل ان هناك من هيأك لتكون قائد طب حد تاني طلع حد تاني يكون قائد يبقى لا اله الا الله بدليل ان يعني شوفوا اسوأ ما في الانسان ان انت من دلائل ان هو الواحد الاحد ثم تكفر بالواحد الاحد يعني انت الدليل الدليل انت ان انت القائد الاسد مش مهيأ في تركيبته ان هو يكون القائد مش مصمم كده ما ينفعش تركيبته مش كده لكن انت تركيبتك كده العقل اللي انت اعطيته الى يبقى دي النقطه الثالثه يبقى واحد احد ولا لا لو في اثنين تحصل مشكله في الارض مين اللي هيقود ومين اللي هيقول تخيل لو في اثنين النهارده الشمس تطلع من المشرق بكره تبص تلاقيها طالعه من المغرب الثاني غير رايه لا اله الا الله لا اله الا الله وعشان كده نبينا اخبرنا ان في اخر الزمان هتطلع من المغرب عشان هو اللي قال هو اللي قال محدش تاني يملك انه يقول طيب اديك اديك مثل اديك نقطه الرابعه دلائل انه الواحد الاحد التكامل اللي في الكون يعني ايه التكامل الكون كله تحس ان الناس ماسكه في ايدين بعضها بتخدم لاداء عمليه واحده المطر ازاي بينزل فاكرين في اسم الله الخالق تعاون بين الشمس والبحر والسحب والرياح وال- والماء علشان تنزل نقطة المية يعني مصنع شغال فيه خمسة الخمسة دول انت بتبص لهم ان هم بعاد جدا الشمس البحر الريح ال- كل دول عشان تنزل المطر يبقى واحد ولا مش واحد التكامل في الكون اكبر دليل ان هو الواحد تبص تلاقي حاجه عجيبه جدا نسبه الاكسجين في الارض 21% وثاني اكسيد الكربون 1% الغلاف الجوي طبعا احنا بنتنفس عايزين اكسجين طب تخيل ع- عايزين ناخد اكسجين خلص الاكسجين يا نهار ابيض نموت مفيش اكسجين لان احنا محتاجين اكسجين طب ال- يقوم عشان تعرف انه ال- الواحد الاحد التكامل انت تاخد اكسجين تطلع ثاني اكسيد الكربون يقوم النبات ياخد ثاني اكسيد الكربون ويرجع الاكسجين تفضل النسبه واحده لو اتنين لا انا عايز اغير ال- عايز اغير العناصر دي اصلا تخيل لو كلهم بياخدوا اكسجين ومفيش التكامل دون النحله تمر على الزهره تاخد منها الرحيق عشان انت تاخد عسل والنحله وهي بتاخد الرحيق تقوم مخبطه برجليها حبوب اللقاح فتنقل ال- المذكر للمؤنث فتفضل الازهار وتفضل النباتات تتوالد وتتكاثر عشان انت تاكل مين ال- التعشيقه دي ال- العلاقه دي التكامل دون لا يملكه بين ح- بين كائنات مختلفه عن بعضها يعني ربنا جعل هذا التكامل بين كائنات مختلفه عن بعضها عشان يوريك ان هو الواحد الاحد خلي بالك لو الحاجات دي تتعمل كلها بحاجه واحده يعني ليه دوره المطر الشمس تسخن البحر تقوم البخار يطلع تقوم الريح واخداه لفوق وتجمع بين السحب قانون الجاذبيه يشد تقوم الميه نازله خمسه بيتعاونوا مع بعض ليه كل ده طب ما كانت المطر تنزل ربنا ينزل لنا من السماء مطر وخلاص من غير كل الحاجات دي التكامل ده بين حاجات بعيده عن بعضها عشان انت تعرف ان هو الواحد الاحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها يا إخوانا شفت التكامل في الكون عامل إزاي التكامل بين حاجة تانية عجيبة جدا الأكل اللي موجود في الكون واحتياجاتك أنت عشان تنمو يعني مين قال تخيلوا لو هما إلهين واحد بيطلع أكل والتاني خلقك ودول مش راكبين على بعض الأكل اللي موجود في الكون مش مناسب لاحتياجات جسمك لا ده مش كده وبس ده خلى تكوينك من جوه مناسب لهضم الأكل اللي أنت بتاكله فهو خلق وأعد وصمم وجعل التوافق بين الأكل وبين احتياجاتك وبين تصميم جسمك مين اللي عمل التكافؤ التصميم بين احتياجات جذر النبات وبين التربة يجد فيها مين؟ يا جماعة التكامل غريب التكامل يدل أن لا إله إلا الله التكامل ملوش حل غير ان هو اله واحد الواحد الاحد لا اله الا الله انا بسال سؤال كل الكلام ده لما يجي على عقلك يدخل ولا ما يدخلش يعني تخيل ان انت انسان لم تعرف من قبل الدين تخيل الحمد لله ان احنا م... لكن تخيل ويعرض عليك هذا الكلام بالعقل بالعقل طب اقول لك نقطه خمسه تضحكك قوي وسهله قوي قوي قوي ان لا اله الا الله وان هو الواحد الاحد حد تاني طلع قال انا اله يعني الناس بتخترع وبتقول لك ممكن يكون طب هو حد تاني طلع قال انا اله شوف الايه بتقول ايه فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين حد تاني قال الكلام ده في حد قال لا وانا كمان حد يعرف حد قال طب اذا كان محدش قال انت بناء على ايه بتقول فاهمين يا اخوانا الفكره شوفوا حاجه بسيطه جدا شوفوا ابن المقفع قالوا له مره تعرف تكتب ايات زي ايات القران فقال لهم طب سيبوني كده في اوضه يمكن ابتكر يعني فدخل وطلع بعد يوم قال لهم كيف اكتب مثل هذا الكلام وقام قال لهم الايه دي وقيل يا ارض ابلعي ماءك سيدنا نوح بعد الطوفان وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي قال لهم من الذي يملك يكلم جبال الأرض ومياه الأرض ويأمرها فتطيع إلا لا إله إلا الله إلا الواحد القهار يعني من يملك إن هو يكلم الكون كله فيسمع له ويطيع دي دلائل إخوانا أن لا إله إلا الله دلائل دي بعض دلائل بعض أفكار بنقولها لمن يريد أن يفكر بعقله ويعني يشغل عقله في هذا الأمور لكن أنا الحقيقة حابب في النهاية قبل ما ننقل لينا يا مؤمنين حابب نقرأ اسمعوا كده الآيات دي آيات في سورة النمل آيات جميلة قوي شوف الله تبارك وتعالى يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون وتبدأ الآيات أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله قليلا ما ت... أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أك... شوف كلمة أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون الآيات تحس إن يعني أين عقلك أإله مع الله أإله مع الله شوف قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض المنطق بيقول كده العقل كل الكلام اللي قلناه بيقول كده تعالى الله عما يصفون قل لو كان فيهما آلهة إلا الله إله آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون الآيات دي كلها شوف وبعدين تجد القرآن بيقول لك حاجة بسيطة جدا ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا طب انت احسن لك ايه الايه دي بتقول لك انت احسن لك ايه يكون في شركاء متشاكسون تخيلوا عبد عنده اربعه بيملكوه موظف عنده خمسه رؤساء متخانقين مع بعض فكل واحد بيدي متشاكسون كل واحد بيدي امر عكسي ولا موظف له مدير واحد ولا عبد له اله واحد أيهما أسهل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا يا اخوانا عايزين نطلع بايه في الاخر تعالوا ندخل علينا احنا يا مؤمنين لا اله الا الله الكلمة اللي أضاء بها الكون الكلمة اللي بيطلع عليها كل شمس الكلمة اللي ندخل بها الجنة الكلمة اللي فطرنا عليها الكلمة اللي أجدادنا تعذبوا عشانها يا أخوانا أنتوا ناسيين أن كلمة أحد أحد هي الكلمة اللي بلال اتعذب عليها في الصحراء فاكرين يا أخوانا أنا بقول الكلام ده ليه تعالوا نتنقل إحنا بقى لينا يا مؤمنين هل قل, هل قل هو الله أحد هل لا إله إلا الله بتملأ خلايا جسمك مسيطرة عليك مخلياك تعيش بيها هل أنت عايش بيها هل لا إله إلا الله بتملأ كيانك قل هو الله أحد لا إله إلا الله يعني إيه قل هو الله أحد تعالوا, تعالوا نحسها بعد ما قلنا المعنى نحسها ونعيشها يعني إيه قل هو الله أحد مفيش حد بيرزق زيي ولا حد بيعطي زيي ولا حد بيكرم زيي ولا حد بيخلق غيره مش ممكن احط مزاجي في كفه واحط اوامره في كفه لان هو احد مش ممكن احط اهوائي في كفه واحط اوامره في كفه لان هو احد مش هعيش غير عشانه هعيش بيه لان هو احد شوفوا بلال يا اخوانا وهو في الصحراء ودرجه الحراره 50 هنا في صحراء مكه وياخدوه يلبسوه الدرع لغايه ما يبقى كانه هيسيح جوه ويرموه في وسط الصخره ويحطوا الصخره الشديده بعد الدرع ما هو عليه يحطوا الصخره الشديده والسياط من فوقيه اي تعذيب دون ويقولوا له اكفر بالهك فيقول احد احد انت هتسهل الدرجات يا سيدنا بلال يعني كلمه احد احد عندك بقوة إحساس بلال هل وانت بتقرا قل هو الله احد وبتقراها كل يوم والتاني بقوه احساس سيدنا بلال وهو بيتعذب افتكر كده وانت بتقرا قل هو الله احد وبتقراها عشان تخلص عشان تبقى بسرعه قل هو الله احد وافتكر بلال وهو بيقول احد احد ويقولوا له لا تنطق بها انطق بغيرها فيقول لساني لا يطيقه يقولوا له اكفر بالهك يقول لساني مش عارف يقولها مش عارف لساني لا يحسنه مش عارف اقول غيرها بحاول اغير لساني مش عارف قل هو الله احد شوفوا عمار عشان لا اله الا الله يا ناس يا اللي بقيتوا عايشين للدنيا والاهوائنا وضعنا وبعدنا شوفوا الناس دي شوفوا الدين ده وصل لك ازاي ما وصلكش على طبق من ذهب وانت بعد كده عشت وضعت وفسدت ورحت ونسيت ويمكن ما صليتش وحتى لما بتصلي بقول هو الله احد مش حاسسها سيدنا عمار بن ياسر كانوا ياخدوه ويولعوا الفحم لغايه ما الفحم يتوهج وينيموه بظهره على الفحم علشان ما يقولش لا اله الا الله عشان كلمه الاحد عشان كلمه قل هو الله احد فما يطفيش ال- الش- ال- الفحم الا شحم ظهره لما يسيح ينزل شحم ظهره ويسيح على الجمر فيطفي الجمر تخيل يروح للنبي وهو مش قادر يفرد ظهره عشان الكلمه دي عشان قل هو الله احد عشان احد عشان لا اله الا الله نشطه بنت فرعون تروح لفرعون ويقع وتقف بين ايدين فرعون ليه عشان الكلمه دي بتسرح بنت فرعون وهي بتسرحها وهي كاتمه ايمانها وفرعون بيقول انا ربكم الاعلى وهي بتسرح البنت قصه ست بتشتغل ناشطه بتشتغل كوافيره قصه ليك علشان انت تشوف كلمه الاحد كلمه لا اله الا الله كبيره في حياتك قد ايه وهي بتسرح البنت يقع المشط من ايدها فمن كتر ما الايمان ساعات بيبقى مالي القلب بيبقى على لسانك بتبقى مش قادر ت- تخبيه فيقع المشط فتقول بسم الله لا اله الا الله فالبنت تقول لها وقع المشط انت عارف ساعات لما تقع منك حاجه تقوم قايل بسم الله سبحان الله لا اله الا الله الست الايمان على لسانها فبنت فرعون قالت ابي بتقولي بابا فقالت قالت بقى خلاص قالت ربي وربك ورب ابيك الله قالت أولك رب سوى أبي قالت ربي وربك ورب أبيك الله قالت سأخبر أبي قالت ربي وربك ورب أبيك الله ست بسيطة بتشتغل إنها بتسرح الشعر تروح لفرعون فقال ائت بها أولك رب سواي ربي وربك الله لا إله إلا الله الكلمة اللي احنا بقينا بنتعامل معاها وبنصلي بيها بمنتهى التهاون لازم تكبر في قلبك لأنه أحد فيقول فرعون مع م- ألها أولاد قالوا نعم قالوا فأتوا بأولادها ويأتي ببقرة نحاس بقرة كده من نحاس مش بقرة يعملوا نحاسة على شكل بقرة عشان تبقى متوهجة جدا ويقول ال- القوا بأولادها أمامها أولك رب سواي ربي وربك الله ويترمي الطفل الأول قدام عينيها عشان كلمة لا إله إلا الله عشان الكلمة اللي احنا بقينا بنقولها ومش حاسينها اولك رب سواي الاحد يا اخوانا الست ضحت عشان اسم الله الاحد عشان هو غالي اولك رب سواي ربي وربك الله ويترمي الثاني ويترمي الثالث انما الاخير كان لسه يعني لسه ضعيف فخافت انها ترميه فقال يا اماه انك على الحق فلا تخافي فيلقى به ويلقى بها معه ودقائق ويختفي الاصوات وتنتهي المراه واولادها الاربعه لكن كلمه التوحيد مش ممكن تذوب ولا تنتهي في السماوات والارض يقول النبي يوم المعراج شممت رائحه اجمل ما يكون في السماء فقلت يا جبريل لمن هذه الرائحه قال هذه رائحه العطر تفوح من الناشطه بنت فرعون وابنائها الاربعه تملا السماء عطرا لان كلمه التوحيد غاليه لان لا اله الا الله كلمه غاليه يا اخوانا ده راجل ياتي يوم القيامه من امتي يقول النبي رجل من امتي يقف بين يدي الله يوم القيامه فينشر له صحائف سيئاته فإذا بها 99 سجل من السيئات كل سجل كمد البصر كل سجل كمد البصر انت متخيل حجمها قد ايه السجلات دي عمل ايه الراجل ده عشان تبقى سيئاته 99 سجل من السيئات فتوضع في كفة الحس السيئات فإذا بها كالجبال طبعا 99 سجل فيعلم العبد أنه قد انتهى فيسأله الله أبقي لك شيء فيقول لا يا رب فيقول له الله أظلمك كتبتي فيقول لا يا رب فيقول له الله أظلمتك الملائكة لا يا رب فيقول له الله ألك عذر فيقول لا يا رب فيقول الله تبارك وتعالى بلى بقي لك شيء فيقول وما هو يا رب فيقال له بطاقة صغيرة فيقول يا رب وماذا تفعل البطاقة بجوار سجلات من السيئات 99 سجل فيقول له الله تبارك وتعالى إني لا يظلم عندي أحد ضعوا البطاقة في كفة حسناته فإذا ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله يقول النبي فوضعت البطاقة فطاشت السجلات عارف لما تحط في كفة حاجة فتقوم الكفة الثانية طايرة 99 سجل وضعت بطاقة لا إله إلا الله يقول النبي فطاشت السجلات ثم قال النبي ولا يثقل مع اسم الله شيء لا إله إلا الله أكيد يا جماعة الراجل دون عشان البطاقة دي أكيد مرة قالها بكل إحساسه هي الموضوع كده قالها بكل كيانه قالها بكل قلبه لا إله إلا الله لا معبود إلا الله مش هحط كلام الله وأحط حد فوقيه مش هفضل حد من الناس لأن لا إله إلا الله عشرة مرة قالها مرة بإخلاص بإخلاص قالها بكل كيانه لا إله إلا الله نجا بها نجا لأن لا يثقل مع اسم الله شيء يقول النبي أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه قولوها يا إخوانا قولوها يمكن المرة دي اللي تنجيكوا يمكن تبص تلاقي بسجلات من السيئات ويتحط لك تكون أنت هذا الشخص ويتحط لا إله إلا الله قلتها بكل جوارحك بكل كيانك عشت مع اسم الله الأحد قول قل هو الله أحد بكل كيانك يقول النبي جاءه رجل فقال يا رسول الله فلان يصلي بنا كل ما يصلي بصورة يختم قبل ما يركع بقول هو الله أحد مش معقولة كده فناده النبي فقال لما تفعل ذلك قال أحبها يا رسول الله بحبها قال لما قال فيها اسم الله وفيها صفة الله أحد أحد لا شريك له فقال النبي اعلم أن الله يحبك لحبك إياها وفي رواية بحبك لها تدخل الجنة قل هو الله أحد يا أخوانا تلك القرآن تلك القرآن في هذه الصورة وإحنا مستصغرينها لأن فيها اسم الأحد لأن فيها معنى التوحيد لأن فيها لا إله إلا الله يا ترى الكلام ده وصل إليك وهز في قلبك من جوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال له النبي أتدري لما دعوت دعوت باسم الله الأعظم إذا الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى النبي هو راجع من غزوة تبوك يجد سيدنا معاوية بن معاوية المزني كان معاه طلع الجيش لكن ما قدرش يطلع لانه هو كان مريض جدا فبقي في المدينه وما طلعش النبي والصحابه وهو راجعين والدنيا برد قوي ونايمين ينزل جبريل من السماء يا محمد قم فصل على معاويه بن معاويه المزني فقال النبي كأن النبي يعني الدنيا برد الصبح الدنيا ليل والصحابة نايمين وراجعين والجيش تعبان فقال يا رسول الله ينتظرك بالخارج صفين من الملائكة نزلوا من السماء كي يصلوا على معاوية بن معاوية المزني لم ينزلوا من السماء من قبل فقال النبي يا جبريل وماذا فعل معاوية بن معاوية المزني لينزل صفين من الملائكة قال ذلك رجل يحب سورة قل هو الله أحد يقرأها قائما وقاعدا صباحا ومساء يقول بها أحيا فيها صفة الرحمن فنزلت الملائكة لتصلي عليه لا إله إلا الله احنا هننتقد الفاصل بس لو سمحت يا اخوانا لغاية ما نرجع بالفاصل يا من علمتم الأحد ويقنتم في الأحد وعشتم مع الأحد باللسان وانتوا بتصلوا بتقولوا أشهد أن لا إله إلا الله ومش حاسينها وبترددوا الأذان لا إله إلا الله ومش حاسينها من فضلكم لعل الكلمة دي تعالوا نرددها طول الفاصل بكل كياننا بكل قلوبنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتستشعرها وتجبر القلب والروح والنفس والعقل أن لا إله إلا الله ولم يكن في حياتي أكبر من الله ولم يكن أعز من الله لأنه أحد ومش هفضل حد عليه هتقول لا إله إلا الله معناها الواسع سأعيش للا إله إلا الله لا إله إلا الله تعالوا نكمل بعد الفاصل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وعليها نبعث إن شاء الله وبها ندخل الجنة وبها نؤنس في قبورنا وبها نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وبها نرد على الملكين لا إله إلا الله لا إله إلا الله عمروا بها قلوبكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم فإن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب زي ما الهدوم بت- بتقدم ساعات الإيمان بيحصل له كده قالوا فماذا نفعل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا فقال قولوا لا إله إلا الله قولوها بإحساسكم يا إخواننا واستشعر معنى الأحد سبحانه وتعالى واستشعر أن أنت عقيدتك عقيدة التوحيد لا إله إلا الله قل هو الله أحد كيف يردنا الواحد الأحد أن نحيا إذا كان قد عرفنا الواحد الأحد وعرفنا كلمة التوحيد كيف يريدنا الله تبارك وتعالى أن نحيا مع اسمه الواحد الأحد هي اسمها صورة إيه يا أخوانا الإخلاص الإخلاص الإخلاص يعني إيه الإخلاص أن تقصد بقولك وعملك وفعلك وحركاتك وسكناتك وأفعالك وجه الله سبحانه وتعالى أنا لك يا رب أنا بكل جوارحي لك سأعيش لك يع- يعني إيه يعني إيه أنا مخلص لأن الله تبارك وتعالى الواحد الأحد نسيان رؤية الخلق أنا مش شايف الناس مش موجودين أنا شيء أنا أنظر إلى الله سبحانه وتعالى أنا أعامل الله سبحانه وتعالى ي- يعني إيه الإخلاص للواحد الأحد الله تطلب شاهدا عليك في الكون إلا الله سبحانه مش عايز الناس تشوف أنا يكفيني رؤية الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ليه لا شريك له وبذلك أمرت تعرف كده قل إن صلاتي عبادتي ونسكي طريقتي في الحياة عشان كل الناس لما بتسمع كلمة الإخلاص بتفتكر الصلاة والصوم والقيام والعمرة والحج و- و- و- وقراءة القرآن والحجاب و- لا قل إن صلاتي ومش صلاتي وبس ونسكي ومش نسكي وبس ومحياي
فلوسي وولادي كله ليك يا رب يعني ايه ي- ي- يعني ايه ومحيايا يعني كل حاجة هعملها في حياتي من اجل الواحد الاحد هربي ولادي دول هفرح بعيالي اه بس من اجل ان انا اطلعهم يعبدوا الواحد الاحد وينصروا الاسلام ويصلحوا بلادنا فلوسي هتصرف في فلوسي دي بما يرضي الواحد الاحد مراتي هتعامل مع مراتي بما يرضي الواحد الاحد الناس في الشركه هكبر الشركه من اجل مصلحه الاسلام والمسلمين من اجل الواحد الاحد هعامل الموظفين بطريقه كويسه من اجل الواحد الاحد انا لا ارى الناس انا بعامل الله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين انا مخلص لله انا بكل ذرات كياني اريد وجه الله انا مش عايزكم تبقوا مبسوطين مني او زعلانين مني انا يهمني ان الله يكون راضي عني واريد بكل عملي وجه الله نيتي له وحده انما الاعمال بالنيات يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك به غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء اخوانا اوعى تبيع بيعه الاثنين في نفس الوقت لان هو احد اوعى تبيع له وتبيع لحد تاني اوعى تبيع عملك ليه وانت بتبيعه في نفس الوقت لحد تاني ما ينفعش انا اغنى انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك به غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء تخيل تؤتى يوم القيامه يعني هو معاك جبال من الحسنات فاذا بها تحت كل حسنه من الحسنات دي دي كانت من اجل ارضاء فلان ودي كانت عشان فلان ودي ما كانتش خالصه لوجه الله ودي ما كانتش كذا ودي ما كانتش كذا انت ما خدتش حاجه يا اخوانا الاخلاص وانت بتتعامل مع الواحد الاحد انك تطلع من الحلقه دي بتقول لانه لا اله الا الله انا هعيش في حياتي وهستمتع وهتجوز وهخلف وهيبقى معايا فلوس وهلبس كويس وهركب وهضحك واتفتح لكن ارادتي في الاخر انا عايز ارضيك يا رب انا كل الحاجات دي لازم تكون رايحه لحاجه ترضيك يا رب وهقعد افكر شركتي دي ازاي ارضي بيها ربنا علمي ده ازاي ارضي بيه ربنا ال ال الوظيفه اللي انا فيها ازاي ارضي بيها ربنا شكلي الكويس ازاي ارضي بيه ربنا قوتي ازاي ارضي بيها ربنا كل علمي ازاي ارضي عربيتي فلوسي ولادي ده الاخلاص ان تريد بكل ما تملك وجه الله تبارك وتعالى يبقى عرفت بحق الواحد الأحد ويبقى عبدت بحق عرفت بحق معنى لا إله إلا الله حققتها بكل مرادها شوفوا قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني ألا لله الدين الخالص أضرب لكم مثل قرآني جميل جدا مثل يقول الله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه لبنا خالصا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ال- اللبن بيجي منين يا اخوانا بيجي من بين الدم وبيجي من م- مكان البوله بتاعت ال ال الانعام تخيل اللبن بينزل ازاي خالص تخيل لو اللبن شوف استخدام كلمه خالص خالص نقي من الشوائب المثل اللطيف تعرف تخلي عملك لربنا خالص زي اللبن الحليب اللي بتشربه ده ازاي بينزل صافي نقي كده تخيل لو اللبن بينزل في واحد من ألف نقطة دم وشفت انت اللون متغير لا يمكن تشربه لا يمكن تعرف تخلي أعمالك لربنا يا اخوانا احنا في رمضان والعشرة الأواخر تعرف تعبد ربنا العشرة الأواخر دول بمنتهى الإخلاص لا ترى إلا الله مع الله شديد الإخلاص لله تبارك وتعالى بنية العبودية للواحد الأحد إن لا إله إلا الله أنا خالص ليك يا رب تعرف تعرف تكون كده ال- الفترة الجاية أنا أعرف واحد كل ما ينزل يشرب من زمزم بيقول لي بيقول لي أنا بشرب زمزم بنية الإخلاص يمسك كوباية زمزم هي زمزم لما شربت له فيمسك يقول يا رب إخلاص يملأ قلبي ويشرب بقه يا رب إخلاص يملأ وجهي ويشرب بقه يا رب إخلاص على لساني ويشرب بقه يا رب احشو قلبي بالإخلاص احشو خلاياي بالإخلاص واشرب بقي تعرف, تعرف تعيش العشر أيام اللي جايين أنا لك وحدك لا إله إلا الله ولما تقرأ قل هو الله أحد تقول أنا النهاردة بحقق قل هو الله أحد أنا ليك يا رب أنا العشر أيام اللي جايين لك وحدك تعرف تقلد الصحابة تعرف تقلد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بالليل بص دعائه إيه اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصمت وإلي وبك آمنت أنا ليك كل حاجة ليك واخدين بالكم يا إخوانا هخاصم بيك وهحاكم بيك وهتوكل عليك وهؤمن بيك تعرف تعمل زي امرأة امرأة أم أم السيدة مريم لما جت تخلف فقالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا خلصة ليك يا رب محررة يعني إيه؟ خلصة من أي شهوة من أي أغراض الدنيا البنت دي عشانك تعرف تقول كده على ابنك تعرف تقول كده على نفسك طب العشر أيام بس تعيش بقول هو الله أحد تعيش بلا إله إلا الله بالمعنى ده يعني جددوا يا جماعة طريقة قرايتكم لقول هو الله أحد ح- كل ما تقرأ قل هو الله أحد من بكرة أنا خالص فيك يا رب تقف تصلي لو جنبك مئة ألف واحد أنا مش شايفهم أنا مع الله تسجد أنا مع الله تتصدق ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه تعرف, تعرف تتصدق العشر أيام كده لدرجة إن إيدك الشمال مخبي عليها شوف شوف المثل مخبي على إيدك الشمال إن إيدك اليمين بتتصدق تعرف تبقى ربنا لوحده كده ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه على فكرة دول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني أنت تطلع من الدرس ده النهاردة تتصدق بصدقة فتخفيها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك ضمنت ظل عرش ربنا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تذكر ربنا لوحدك خاليا عشان الإخلاص على فكرة ممكن تبقى بتصلي في مسجد فيه مئة ألف واحد وتكون خاليا أنت مش شايفهم أنت مع الله أنت شديد الإخلاص لله العشرة أيام دول عشرة أيام الإخلاص طوبى لمن صحت له سجدة مخلص فيها يا بخته اللي يجيب سجدة سجدة مخلص يا بج- يا بخته اللي يجيب يوم أحد العلماء و- و- ويقال إن هو أثر أن أن من أخلص لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه ووجهه ولسانه أربعين يوم تعرف تجيب العشرة الأواخر من رمضان شديد الإخلاص أنا ليك لوحدك كل تصرفاتي في العشر أيام دول بتشهد أن لا إله إلا الله بالتصرفات مش بالكلام وبس قل هو الله أحد بتملأ كياني الأحد بيسيطر على كل تصرفاتي إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك مش كده فمن هم الحديث بيقول فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة طب المضاعفة بناء على إيه قالوا بالإخلاص يعني كلنا إن شاء الله بإذن الله ضامنين العشرة إن شاء الله لكن مين معاه السبعمية ومين معاه الأضعاف الكثيرة يعني تخيلوا يا جماعة إحنا قاعدين دلوقتي بنسمع قاعدين كلنا في واحد واخد ثوابه على الحلقة دي عشرة وفي واحد 200 وفي واحد 700 وفي أضعاف كثيرة اللي بيطوفوا تحت في واحد واخد حق ثوابه على الطواف وثواب كبير طواف في واحد واخد 700 في واحد 10000 وفي واحد الملائكة مش عارفة تكتب حسناته قد إيه من شدة إخلاصه وربنا بيقول اتركوها أنا أكتب يعني اكتبوها كما قالها وأنا أجزيه بها يا إخوانا ال- ال- ال- ال- الإخلاص انا انا يا رب لك وحدك انا مش شايف الناس انا مش شايف الدنيا انا مش عايز حد يديني حاجه انا عايزك انت وحدك انا جاي لك لوحدك انا قادم اليك وحدك تعرف تخلص كده 10 ايام تحقق اسم الله الاحد الواحد الاحد تقول قل هو الله احد بهذا الاحساس تعرف تبقى زي عمر بن عبد العزيز 10 ايام بس ازاي زي عمر بن عزيز يقول لك ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوه الا وله فيها نيه تعرف تجيب دي 10 ايام ما تخطيش خطوه الا بنيه ها هعمل دي ليه؟ لازم اجيب فيها حاجه من ربنا لازم انا ما بعملش حاجه كده صدفه لازم فيها حاجه هقابل فلان هقابل فلان ليه؟ هفطر بكره عند فلان هفطر عند فلان لازم اخد نيه اه احببه في كذا هديله شريط يقربه من ربنا هفكره بكذا آه، هتودد اليه علشان كذا لربنا مش ليا هقعد مع مراتي قاعده جميله هعزم مراتي بكره بنيه ايه اصل انا لو عزمت مراتي وخدت بايدها ده بيرضي ربنا هذاكر بكره هذاكر لمن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه هشتغل بكره في الشركه بتاعتي لان ان الله يحب من احسن عملا وليتقن عمله انا هعيش ال 10 ايام دول مخلص ومش مهم المدير يشوفني ولا ما يشوفنيش انا هشتغل لان انا مخلص لان ما خطا عمر بن عبد العزيز خطوه الا وله فيها نيه احد التابعين واحد بيقول له تعالى نمشي في الجنازه دي فقال له ثانيه واحده قال لما قال لاخذ نيتي ثانيه واحده بس ثانيه واحده كده يلا بينا يلا بينا خلاص جبت النيه تعرف تجيب تروح 10 ايام يا ستات يا بنات يا شباب يا اللي بتسمعوني والله العظيم حلاوه ما بعدها حلاوه انك تسجد تقول له يا رب السجده دي خالصه ليك لوحدك يا رب الصدقه دي خالصه ليك لوحدك يا رب زياره عمتي تليفون ابويا ده خالص ليك لوحدك يا رب اهو هبوس بايد امي هي مش واخده بالها انا ببوس ايد ايدها فين اهو الاخلاص اهو يا رب وتقوم دايسها اشهد يا رب مخلص ليك ليك لوحدك تعرف تجيب دول العشر ايام الاواخر وتعيش مع اسم الله الاحد عشر ايام بهذه الصوره تعرف تعمل لو انت بقى صاحب شركه ولا لو انت يعني في مكان تعرف تعمل زي سليمان بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك وهو بيموت ام قايل لاعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب انا هعمل حاجه ليك لوحدك يا رب وهو بيموت شوف شوف الكلمه دي لاعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب عارفين عمل ايه ولا عمر بن عبد العزيز لأعقدن عقدا تعرف تقول لنفسك كده لأعقدن عقدا اشهد يا رب العشر أيام دول الموضوع الفلاني دون الميراث الفلاني اللي أنا ما كنتش راضي أديه لإخواتي مش عارف إيه الموضوع الفلاني الشركة الف... لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب في قصة واحد اسمه صاحب النقد المسلمين ما كانوش عارفين يا ناس يا اللي بتحبوا الإسلام الإخلاص قد يكون تأخر عزة الإسلام ونصر المسلمين لأن احنا مش مخلصين يا اللي بنتكلم ويا اللي بنقول قد يكون السبب هو الإخلاص اخلصوا يا اللي بتحبوا الإسلام اخلصوا قد تكون انتوا السبب في تأخر النصر في تأخر العزة خلي بالك وانت اللي بتقول ده انا بتكلم قد اكون انا وغيري وبتقول انا بتكلم وانت اللي مشكلة عندك انت السبب في التأخير التأخير كان في واحد اسمه صاحب النقب المسلمين بيفتحوا حصن من الحصون وتأخر فتح الحصن تأخر شديد ومش عارفين يفتحوا فجاء رجل بسيط من المسلمين وبدأ يحفر نفق وما بيقولش لحد كل يوم بالليل لما كله ينام يحفر يحفر والحفار طول 40 يوم و60 يوم وهو بيحفر يحفر يحفر لغاية ما جاب حفرة يحفر بيها ودخل جوه وفتح الباب ونادى الله أكبر ودخل الجيش وانتصر المسلمين فقام القائد بعد النصر يقول أين صاحب النقب النقب يعني النفق فلم يرد أحد فقال أقسمت على صاحب النقب أن يأتيني الآن فلم يظهر أحد فقال أنا قائد الجيش وأأمره أن يأتيني في خيمتي الآن فطالما قائد الجيش فراح لواحد ملثم فقال أرسلني صاحب النقب يطلب منك ثلاث أشياء ليعلن عن نفسه ألا تأمر له بعطاء مادي ألا تذكر اسمه بين الجيش ألا تذكر اسمه عند الخليفة فقال له ولما فقال لا أبيع ثوابي بأموال الدنيا أنا ما ببيعش ثوابي أبدا أنا ما ببيعلوش وبيع لحد تاني فقال أعدك بذلك فقال أنا صاحب النقد ثم انطلق وصرف تعرف تعيش 10 ايام بس 10 ايام تجيب كل خطوه كل عمل مخلص لله تبارك وتعالى خلي بالكم سيدنا موسى ما بلغش منزلته العظيمه الا باخلاصه واذكر في الكتاب موسى انه كان كان ايه انه كان مخلصا خلي بالك نجاة يوسف من امرأة فرعون من امرأة العزيز ما جاش الا بالإخ- الا باخلاصه يقول الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين خلي بالك ابليس قال لربنا انا اقدر على الناس كلها فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ما أقدرش على دول أبدا الإخلاص يا إخوانا الإخلاص للواحد الأحد تيجوا ننوي يا إخوانا تيجوا يا جماعة اللي بتتفرجوا عليا الآن ننوي سأعيش مع الله تبارك وتعالى عشرة أيام مخلصا أنا عرفت يعني إيه قل هو الله أحد لا شريك له اسمها صورة الإخلاص هي اسمها الصورة كده وتعلمناها واحنا في المدرسة كده انها صورة الإخلاص كانوا بيقولوا لنا سمع صورة الإخلاص وعمرنا ما حسينا بكلمة الإخلاص واحنا بنقرا صورة الإخلاص وبقت أكتر صورة معناها عيش لربنا عيش لربنا تقصد بأحوالك كلها الله سبحانه وتعالى خالد بن الوليد كان قائد الجيوش العظيمة خالد بن الوليد لما سيدنا عمر بن الخطاب عزله بقى بيشتغل في الجيش أحسن من الأول يا ناس يا موظفين اللي ما بتشتغلوش وتقولوا ما اصل ما حدش مقدرنا في الشغل اخلص لربنا انت بتشتغل عشان ربنا ال 10 ايام وحياتك كلها بعد كده سيدنا خالد بن الوليد يشتغل اكتر واكتر رغم انه رغم وجعه انه ما بقاش قائد يشتغل احسن واحسن واحسن يقولوا له يا خالد بتعمل كده ليه؟ يقول لهم انما افتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب انا مش بفتحها لعمر انا بفتحها لله يا ناس اشتغلوا لله يا موظفين يا مصالح يا بلادنا تخيلوا لو اخلصنا في شغلنا لله انا بشتغل عشانك يا رب تخيلوا ممكن يحصل ايه في بلادنا زين العابدين يا ناس يا رجال اعمال يا اللي معاكم فلوس اتعلموا من القصه دي الاخلاص زين العابدين ابن الحسن ابن علي كان بياكل البلد كلها كل يوم بالليل يحط الاكل الرز والسمنه والسكر زي شنطه رمضان اللي بيعملوها الشباب يحطها قدام الابواب وياخد بعضه ويمشي فالناس تصحى الصبح تلاقي الاكل على باب بيتها ما يعرفوش مين اللي حاطط عارفين عرفوا امتى يوم ما مات ما حدش حط الاكل وهم بيغسلوه عرفوا عرفوا ازاي لقوا خط في ظهره اسود من كتر ما كان بيشيل شولة الدقيق والرز على كتافه مات أبى الله إلا أن يفضح المخلصين ليعرف الناس فضلهم فضح بعد ما مات بس فضح فضح جميل ده مش فضح مش فضح سوء زي ما كنا بنتكلم على الأ- على الاسم الماضي باسم الله الغفور أن يسترك من الذنوب المخلص ربنا يعلن للناس هذا الرجل مخلص واعرفوا زين العابدين الناس عرفت يوم ما مات يوم موته يوم موته فضلكم كان من الراجل ده تعرف تخلص في عطائك كده مش عشان تتبروز ولا عشان تنزل صورتك في الجرايد ولا عشان يتقال اخلصوا يا اخوانا اخلصوا اخلصوا اخلصوا جاء رجل الى النبي والنبي بيقول له ادي نصيبك من الغنائم اهي فقال لا يا رسول الله ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على سهم ها هنا تاني يوم في المعركة لقوا السهم هنا فقال النبي أهو هو قالوا نعم يا رسول الله فقلب النبي كفيه وقال صدق الله فصدقه الله اخلصوا يا اخوانا اخلصوا اريدوا الله بعملكم وما تفهمش من كلامي بقى انك تختبئ وما تساعدش الناس جهرة المهم الاخلاص ما الانبياء اشهر ناس ما العلماء اشهر ناس مش معنى كده ان احنا عايزين ناس تنزوي وتقول خلاص يبقى انا هجتنب الناس علشان ابدا تتحرك في وسط الناس وانت مخلص وينفقون مش الصدقات سرا وعلانيه مش ربنا قال علانيه ليه قال علانيه عشان الخير ينتشر عشان الناس تعرف انا خلصت الحلقه جددوا ايمانكم جددوا ايمانكم بلا اله الا الله طاشت السجلات يا اخوانا طاشت السجلات مطلوب حاجتين في نهايه الحلقه الناس اللي لها ناس تعرفها في الغرب تبعت لها الافكار العقليه وانتوا يا مؤمنين عيب يا اخوانا عيب نبقى عبيد الواحد الاحد وديننا اسمه دين, دين التوحيد ونبقى مش عايشين قل هو الله احد ومش عايشين لا اله الا الله مطلوب حاجتين في الختام نجدد ايماننا بلا اله الا الله نقولها بكل احاسيسنا الحاجه الثانيه دي الحاجه دي الحاجه القوليه الحاجه العمليه انا هخلص العشرة ايام اللي جايه واشهد يا رب لاعقدن عقدا وهعيش مخلص ان شاء الله بكل حياتي واشهد يا رب وهقعد دلوقتي اشوف ايه الحاجات اللي ممكن اكون مخلص معاك فيها اول ما تخلص الحلقه دي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اني داع فامين يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب لك الحمد لك الحمد لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب ضعفاء فقراء غلبتنا الدنيا وكثرت الذنوب وكثرت الشهوات وكثرت المعاصي ونخشى يا رب أن نموت على ذلك خذ بأيدينا إليك أصلحنا اهدنا ارضى عنا ارضى عنا اغفر لنا اعتقنا من جهنم اعتقنا من جهنم اخرجنا من الدنيا على خير ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص لا إله إلا أنت لا إله إلا الله الواحد الأحد عليها نحيا وعليها نموت وبها ندخل قبورنا وعليها نبعث بين يديك إن شاء الله آمنين يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب احش قلوبنا بالإخلاص احش قلوبنا بالإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص املأ قبول قلوبنا بالإخلاص املأ وجوهنا بالإخلاص املأ ألسنتنا بالإخلاص املأ عقولنا بالإخلاص املأ جوارحنا بالإخلاص اجعلنا لك مخلصين اقبلنا في ليلة القدر بالإخلاص اعف عنا بالإخلاص نسألك الإخلاص نسألك الإخلاص نسألك الإخلاص اجعلنا من المخلصين اجعلنا من المخلصين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول امرنا اعتق رقابنا اعتق رقابنا الليلة يا رب اعتق رقابنا الليلة يا رب اعتقنا اعتقنا اعتقنا اغفر ذنوبنا اعتق رقابنا اغفر ذنوبنا ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا مغيث اغث المسلمين يا مغيث اغث المسلمين في هذه الايام العشر العظيمة اغث المسلمين أغث المسلمين يا رب العالمين يا مغيث أغثنا اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام إن كنت قد قبلتنا الليلة أن تكتبنا جميعا من أهل الجنة يا رب اكتبنا الليلة من أهل الجنة نجنا من النار اغفر لنا سامحنا اعف عنا اعتقنا تقبل منا اعف عنا رقق قلوبنا ابكي عيوننا أذقنا حلاوة الإيمان جدد لنا إيماننا حببنا في صلاة الفجر حببنا في قيام الليل ارضى عنا وعن والدينا حرم النار على أجسادنا على أجساد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا رب اكتبنا الليلة من أهل الجنة يا رب يا ذا الجلال والإكرام نقسم عليك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تكتبنا جميعا كل من يسمعنا الآن رفقاء النبي في الجنة يا رب اعتقنا يا ذا الجلال والإكرام اعتقنا يا ذا الجلال والإكرام اعتقنا يا ذا الجلال والإكرام آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين